عقيدة الطحاوية وقد وقفنا مع قول المصنف رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن تكلمنا عن معاني الولاية وكيف أن لكل مؤمن نصيب وحظ من ولاية الرحمن لأن الله يقول الله ولي الذين آمنوا وبناء على هذا أمرنا أن نتولى ربنا وأن نتولى أولياءه وأن نعادي أعداءه دي خلاصة قضية الإيمان والكفر نتولى أو نوالي عكسها نعادي عكسها المقابل لها إيه نعادي يبقى السؤال نوالي الله أم نعادي الله يبقى كل مؤمن إيه يوالي الله طب والله يوالي المؤمنين أم يعادي المؤمنين يوالي المؤمنين ولهذا الله سبحانه وتعالى خلقهم لرحمته وهيأ لهم وأعد لهم جنته ألم تر إلى الملائكة من حملة العرش ومن حوله يدعون للذين آمنوا فيقولون ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم طب ربنا خلق الجنة قبل الإنسان ولا خلق الإنسان قبل الجنة الجنة خلقت قبل خلق الإنسان وهذا من فهمنا لقصة خلق آدم بعد أن خلق الله آدم من التراب والطين الحمأ المسنون وجعله صلصالا أن ينقر فيصدر صوتا ثم نفخ فيه من روحه أسجأ علمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته وقال له ادخل اسكن أنت وزوجك الجنة ومع هذا الملائكة تقول ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم واحنا في مرة من المرات تكلمنا في سلسلة عن الجنة وكيف هيأ الله الجنة وكيف أعد الله الجنة ودرجات الجنة تكلمنا في سلسلة طويلة عن الجنة الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أعدها للمؤمنين وهذا من باب توليه لهم وولايته لهم يبقى الله ولي الذين آمنوا ونحن نقول في دعائنا أنت مولانا فانصرنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا قالها موسى كليم الرحمن لما رجف بهم الجبل قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وفي خواتيم سورة البقرة أنت مولانا يبقى صار بيننا وبين الله ولاية ضد العداوة وهنا تستطيع أن تسأل نفسك أنا ولي للرحمن أم عدو للرحمن ولكي تكون وليا للرحمن لابد أن تكون عدوا للشيطان ونحن نقرأ في القرآن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يبقى قضية الولاية هي قضية الإيمان فلو جاء إنسان ظن إن الولي فلان الفلاني والناس كلهم مش أولياء أمال الناس أعداء أمال المؤمنين دول إيه أعداء نعم نحن لا نشهد لمعين بأنه في الجنة ولا نشهد على معين بأنه في النار لأننا نحترم حدود علمنا نحن لا نعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله لكن نرجو للمحسن نرجو ونخاف على المسيء لكن المحسن والمسيء إذا كانوا من أهل الإيمان فكلهم فيه من ولاية الرحمن على قدره ولهذا لابد أن تؤصل هذا الأصل كما أن الإيمان يزيد وينقص فإن العبد قد يكون وليا للرحمن وليا للشيطان من جانب آخر يعني قد يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية إيمان وكفر ورب العزة قال عن الذين رجعوا يوم أحد رجعوا في السكة قالوا مش هنكمل قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فلم ينفي عنهم الإيمان بالكلية ولم يثبت لهم الإيمان مطلقا وإنما قال لا في هذا الموقف الذي صنعوه موقف لا يرضى عنه مؤمن ولا يفعله مؤمن فهم مالوا بهذا الموقف إلى جانب الكفر والكفار لو عادوا بالتوبة لعادوا إلى الإيمان والمؤمنين وهكذا ولهذا شيخ الإسلام يقول وقد يجتمع في الإنسان في الفرد إيمان وكفر ولا يعني هذا أن نخرجه من الملة لأن احنا عارفين أن الإيمان شعب ودرجات وكذلك الكفر شعب ودرجات لو فهمنا الإيمان بهذا الفهم الصحيح سنفهم منهج أهل السنة السوي مش هنحكم بأحكام الخوارج فنكفر مرتكب الذنب ونخرجه من الملة على اعتبار أن الذنب بيسمى كفر ما ينفعش لأن هذا الرجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عنده محبة لله وللرسول لكن بيقع في ذنوب واحنا ضربنا مثال بشارب الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحنا عندنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة ممن ارتكبوا الزنا جاء مائز فاعترف بذنبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الغامدية فاعترفت بذنبها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت أنها حبلى من الزنا هذا نموذج أهو ارتكاب فاحشة لكن ساعة ما جه ماعز ده مؤمن ولا كافر ده في قمة الإيمان ساعة ما جه يجود بنفسه لله انت عارف ان هيقام عليك حد اه عارف انت عارف ان الحد ده رجم حتى الموت اه عارف وجاي بإرادتك اه جاي بإرادتي ليه لأنني ساعة ما وقعت في ولاية الشيطان في الذنب ومن ساعتها وأنا بتقطع حسرة وألما أريد أن أتطهر يبقى هنا نظرة للمعصية ونظرة للطاعة طبعا وقد يكون هناك من ستره الله دول جاءوا فأقروا لكن لا مانع أن يوجد العاصي الذي يستره ربه ودي موجودة في كل زمان ومكان ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهي فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه وقدم العفو على على العقوبة يبقى قضية الولاية عندنا هي قضية الإيمان وكما أننا لا نشهد لأحد كما لا نشهد لأنفسنا ما أقولش أنا مؤمن حقا ينفع أقول أنا مؤمن حقا بقول أنا مؤمن إن شاء الله ليه احنا قلنا لسببين السبب الأول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ما أقول أنا مؤمن حقا وأنا عارف نفسي كويس يبقى أنا إيه بقول لكم إيه أنا في الجنة بقول لكم إيه أنا ولي من أولياء الله بزكي نفسي واحنا نهينا عن تزكية انفسنا سواء نفسي انا او ان ازكي احدا لان دي برضه من تزكية الانفس مع اننا مأمورون بعكس هذا المعنى بتزكية انفسنا اي بتطهيرها يعني لما الراجل اللي اختصر احياء علوم الدين سماه تزكية سماه المستخلص في تزكية الانفس تزكية الأنفس بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا أطهر نفسي من الحسد من الحقد من الكفر من الشرك انني اسعى في الطاعة مطلوب مني ازكي نفسي بهذا المعنى بمعنى انني اترقى في درجات الايمان انني انتقل من طاعة لطاعة دي تزكية مطلوبة لكن مش مطلوب مني انني ازكي نفسي اعمل لكم كده يعني يلا بوسوا ايدي يعني يلا انا متميز عليكم لان العبد المؤمن كلما ازداد ايمانه كلما ازداد تواضعه يرى نفسه اقل الناس ولهذا اذا اذا عظم ايمان العبد عظم خوفه عظم خوفه من ايه من الله عظم خوفه من الذنب عظم خوفه من النفاق عمر بن الخطاب مبشر بالجنة هل ينكر أحد هذا احنا قلنا هناك من ثبتت لهم الجنة بدليل صحيح دول خلاص دول بنزكيهم واحنا مش خايفين لأن اللي قال عليهم في الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى من هو عمر الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة بأسماء بضعة عشر منافقة قال لحذيفة الجماعة اللي كانوا عايزينه يلقوا الرسول من أعلى قمة وجاء راجع في غزوة تبوك الرسول عرفهم وهربهم لما جه يمسكهم هربوا فقال سيبوهم سيبوهم فأخبره جبريل بأسمائهم فلم يشأ أن يفضحهم ولا أن يعقد لهم محاكمة وإنما ستر عليهم والقرآن الكريم دعاهم بعد ذلك للتوبة لكن الرسول جاب حذيفة وقال له انت عارف هم مين يا حذيفة لأن حذيفة أحد الذين صدوهم عن النبي كان بيسوق بيقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أو كان خلفه فلما لقاهم جايين بيهجموا عليه والناس ماشيين في أسفل الوادي والرسول طلع على هذه الثنية اختصارا للطريق فعايزين يلقوه فرماهم بحربته فجروا وفروا وألقى الله الرعب في قلوبهم الرسول جاب حذيفة قال له انت عارفهم يا حذيفة قال انا الضلمة ما خلتنيش شايفهم كويس كانوا بالليل قبيل الفجر وكانوا متلتمين طب قال له طب هم فلان وفلان وفلان وفلان قال له اسمائهم بالوحي بس مش مطلوب نفضحهم فصار حذيفة يعرف بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا الصحابة لما يشكوا في واحد ما هو ما هو المنافق بيتعرف بأمارات وبعلامات مش محافظ على رأسه أول حاجة مش محافظ على الصلاة مش مداوم عن خمس صلوات في المسجد دي أول علامة فبنشوفه بيتفلت بالذات زي ما قلنا الصلوات اللي فيها ظلمة صلاة الفجر وصلاة العشاء إنما الصلاة اللي الناس شايفاها فيها جاي أول واحد إنه بيصلي للناس ما بيصليش لربه فده دي امارات على انه منافق بتطلع من فلتات لسانه كلمات غير مقبولة مرة يعتذر ومرة ما يعتذرش فهم بيشكوا في ناس فكان لما يبقى راجل من هؤلاء المشكوك فيهم مات ينظر الصحابة هل صلى عليه حذيفة ام لا لانه لو مات حذيفة بيطبق قول الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا صحيح الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لكن الخطاب أيضا يعم كل من يعرف أن هذا منافق بس علم يقيني والوحيد اللي عنده علم يقيني هنا هو حذيفة لأن الرسول أصر إليه بالسر فكانوا يشوفوا يشوفوا حذيفة جاي يحضر الجنازة حذيفة جاي يصلي ولا لا ولا ما جاش ما جاش تبقى دي يعني يفهموا منها أمارة إن الراجل اللي مغموز بالنفاق في حياته مات عن نفاق وده اللي الرسول اداله الأكلشيئة والخاتم وسماه ده كله شيء مقبول لكن غير المقبول فهمه انه يأتي عمر بن الخطاب فيستحلف حذيفة بن اليمان يقول له بالله عليك هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث حديث صحيح طب ده انت عمر مبشر بالجنه وانت عمر عارف نفسك انك ما كنتش في المجموعه اللي جت ترمي الرسول من فوق ال الجبل ما انتش في دول وانت عمر معروف بين المسلمين بشدتك في الحق مش بتفلتك وروغانك روغان الثعالب لكن الراجل خايف على نفسه مع وجود التزكية خايف على نفسه طب اللي ما معهوش تزكية من الرسول يعمل ايه مش يبقى خوفه اشد مش يبقى خوفه على نفسه أشد ليه لأنني ما اضمنش بما يختم الله ليه عشان كده دايما أقول الله يا رب أحسن خواتيمنا دايما كده أحسن دعوة عندي يا رب حسن خاتمتي يا رب ارزقني الثبات عند الممات يا رب توفني على الإيمان والإسلام مش أقول لا ده أنا ضامن يبقى هنا نهينا عن إيه عن التزكية بمعنى أنني أزكي نفسي يعني أقول أنا في الجنة وإحنا قلنا هذه مسألة الاستثناء في الإيمان منهج أهل السنة ليس استثناء بمعنى الشك وإنما استثناء لدفع التزكية الأمر الثاني عدم العلم بالعاقبة أنا لا أدري بما يختم لي والرسول صلى الله عليه وسلم قال لن إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نعوذ بالله احنا لا نضمن عشان كده ما في مؤمن على وجه الأرض عنده إيمان حق بيقول لك أنا في الجنة أو أنا ضامن اللي بيقول كده الجاهل اللي بيقول كده المنافق يقول لك يا عم احنا كويسين والحمد لله ما تشوف غيرنا عاملين ازاي يبقى يبقى بيعمل كثير من الموبقات ولما حد يكلمه بينه وبينه تجد هذا الرد جاهز يعني انت كده بتزكي نفسك على هذا الحال لا تصلي في الصلوات في وقتها تقع في كثير من المنكرات ولما حد بيكلمك بينك وبين تقول له ده احنا كويسين ده احنا الحمد لله احسن من غيرنا 100 مره طب ما تبص اللي اعلى منك لمن هو ارقى منك في هذا في, في الدين لكن دي علامه من علامات ضعف الايمان عشان كده الامام البخاري ترجم في صحيحه في كتاب الايمان باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله احفظ العنوان ده خوف المؤمن من ان يحبط عمله ايه دليل العنوان ده ربنا قال للصحابة ايه لما كانوا جم بعض الناس نادوا على الرسول بصوت عالي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم ايه لا يعقلون وقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لما نهى ربنا المؤمنين عن رفع الصوت في حضرة الرسول علق على هذا نتيجة خطيرة قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وانت مش واخد بالك حق عملك يحبط لانك ما تأدبتش والكلام ده موجود الى النهاردة لازم تتأدب مع سنته مع هديه مع سيرته تذكره بما يليق به تصلي عليه صلى الله عليه وسلم تتأدب معه مع حديثه مش اما الرسول يقص علينا قصة يقول لك الكلام ده مش معقول معقول الكلام ده الكلام ده مش معقول يا اخوان يعني انت مش مصدق انت مش مصدقني ولا مش مصدق الرسول ان كنت مش مصدقني مقدور عليها لكن المصيبة لو كنت انت مش مصدق الرسول عشان كده هم ما بيقدرش يقول لك انا مش مصدق الرسول لكن يقول لك انا مش مصدق البخاري انا مش مصدق ابو هريره طب ابو هريره ده مين ده صاحب الرسول اللي روى عنه والبخاري ده مين ده اضبط رجل نقل الروايات انت جيت على اضبط رجل نقل الروايات وبتطعن عليه وجيت على اكثر رجل روى عن الرسول مباشره وبتطعن عليه يعني في الاول وفي الاخر عايز تطعن على ما قال الرسول لا تصدقه فيما اخبر هذا ليس من تقديرك وتوقيرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وروى عن إبراهيم التيمي إبراهيم التيمي هذا من خيار التابعين هذا رجل كان شديد الورع وشديد الخوف وكثير البكاء وكان علم من أعلام التابعين الذين أدركوا الصحابة كان إبراهيم التيمي يقول إيه يقول ينبغي لمن لا يحزن يعني يعني انا فرحان دايما وسعيد ومبسوط ونقول لك كده ربنا يخلي دنيتك كلها سعاده وانبساط وفرح وسرور دعوه جميله لكن شوف نظره ابراهيم يقول لك ينبغي لمن لم يحزن او لمن لا يحزن لأن المؤمن دايما عنده حزن لما يلق- لما يجد موبقات لما يجد ضعف وهزال في أهل الإسلام دايما قلبه بيتقطع لما يجد اعتداء على المسلمين قلبه بيتقطع يعيش مع الحزن وفي الحزن يجي إبراهيم التيمي يقول إيه؟ ينبغي لمن لن لمن لم يحزن أو لمن لا يحزن أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة ينبغي لمن لا يحزن لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل الجنة اللي جبتها من دي يا إبراهيم يقول لأن أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن لما دخلوا الجنة قالوا إيه قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الحزن ده كان فين كان في الدنيا توفاهم الله على الإيمان وأدخلهم الله الجنة وأذهب ما عادش عليكم سوء ولا حزن شوف استنباط الراجل فأنت ما تفتكرش إنك الفرح والسرور على طول بأي موقف بأي صورة ده, ده شيء يرضي الله حتى على الأقل إن يبقى في حزن إنك لما ترى غلبة لأولياء الشيطان يقول و- وينبغي لمن لا يشفق الإشفاق الخوف والوجل الخوف من شيء مستقبلي خد بالك قد تجد الإشفاق على الصغير لما عايز يعمل حاجات ما هوش قدها انت خايف عليه مشفق عليه يقول ينبغي لمن لا يشفق أن يخاف أن يكون من أهل النار جبتها منين دي يا إبراهيم يقول لأن لأن أهل الجنة قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين مشفقين من إيه يا أخوانا مشفقين ما نخشش الجنة خايفين ما نخشش الجنة خايفين لحسن نخش النار هو ده الإشفاق اللي كانوا عايشينه اللي هو الخوف من من سوء الخاتمة من سوء العاقبة إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم شوف استنباط الرجل من الآيات يقول لك ده منهج المؤمنين اهو منهج أهل الجنة اهو إنهم ناس أصابهم في الدنيا أنواع من الحزن وطبعا كان حزنهم وإشفاقهم أكثر من صب على خوفهم لما يخشوش الجنة خوفهم لحسن يدخلوا النار وكان في نوع ثاني من الخوف الخوف من النفاق النفاق ممكن يتسلل إلى القلب في صورة رياء بسيط أنا عايز أثبت لكم إن أنا متميز أنا مية مية أجود وأحسن ونيتي أنتم ده ده نفاق بس نفاق بسيط إذا استفحل هيبقى نفاق كبير والعياذ بالله ما هو المسألة بتبدأ سنة سنة خطوة خطوة عشان كده الصحابة كانوا بيخافوا على أنفسهم الحسن البصري يقول والله ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق ما خافه إلا مؤمن ما خاف إيه تحتمل يخاف الله لا ما هو ده بيقول المؤمن يخاف الله لا تحتمل الاحتمال اللي يقصده الحسن هنا ما خاف النفاق إلا مؤمن المؤمن خايف من النفاق لأنه مؤمن خايف يقع في النفاق خايف يصدر منه خصلة من خصال النفاق أما المنافق يقول لك نفاق إيه يا عم أنت بتتكلم على إيه ده إحنا والله ده إحنا بسم الله ما شاء الله ده أنت شفتنيش أنا بحج السنة اللي فاتت حج خمس نجوم وحج عشر نجوم ما شفتنيش أنا مش عارف إيه وفاهم إن القضية كده خلصت عنده أمن وأمان ما عندوش خوف من مستقبله ده دليل ضعف ايمان مش معنى نفاق هنا برضه منافق انه بقى منافق رايح النار احنا قلنا قد يجتمع في الانسان ايه ايمان وكفر ايمان ونفاق عشان كده الانسان دايما في مجاهده مع نفسه انا بقول الكلام ده ليه عشان ما نصدرش احكام بالتكفير على الناس الناس كلنا ملطوطين كلنا فينا افات كلنا بنقع في الذنوب والمعاصي كلنا بتجينا آفات تتعلق بالجهل حتى بأمور الإيمان مطلوب مننا نترقى مطلوب مننا نتعلم مطلوب مننا نعمل لنكون أفضل ولن نكون أفضل إلا مع هذا الخوف إلا مع هذا الإشفاق إلا مع هذا الوجل والحزن مش بمعنى يعني أنت عايزنا عم الشيخ نعيش حياتنا في نكد لا أنا ما أقصدش كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحك وكان يبتسم وكان يفرح لكن أيضا كان يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا هي احنا هنعيش حياتنا ضحك هنقضيها ضحك يعني ومسرحيات ومسلسلات ونكت ومش عارف ايه هو هو هي دي هي دي السعاده في الدنيا انت شايفها هي دي السعاده؟ لا لو تعلمون ما اعلم لو عندكم من العلم واليقين والايمان مثل الذي عندي لقل الضحك ولكثر البكاء لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ان هنا البكاء هنا له اسبابه الكثيرة من ضمنها الخشية خشية الله انما يخشى الله من العلماء من عباده يعني من العباد من يخشى ومن العباد من لا يخشى من الذين يخشون العلماء الذين عرفوه هم اعرف الناس بربهم وهم اكثرهم خشية لله فهذا كلام بين واضح ولهذا الإمام مسلم ساق لنا حديث حنظل الأسيدي كاتب الوحي لما لقيه أبو بكر الصديق فقال له كيف أصبحت يا حنظلة قال نافق حنظلة الراجل اتهم نفسه بقى مش تهم مش بقول أنا مش بقول يعني أنا خايف على نفسي من لا ده أنا بقيت منافق طبعا أبو بكر يعرف حنظلة وحنظلة يعرف الصديق مش مهموز ولا ملموس بالنفاق ده رجل ظاهره ما احنا قلنا يعني نظن خيرا بالمحسن لكن لا نجزم وهو ايضا لا يجزم لنفسه فقال له كيف هذا انظر ماذا تقول قال أقول نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأننا نرى رأي العين نقعد نعيط ونبكي وقلوبنا قلوبنا ترق والإيمان يزيد ارجع البيت الاقي مشاكل الولاد والعيال والفلوس والشغل انسى كل ده فاذا عفسنا الازواج والضيعات نسينا كثيرا ما نسيتش بالكلية ما زلت باجي اصلي ما زلت ايه انا بسمع واطيع يلا حي على الجهاد باجي بس برضه بنسى مش قاعد بقى في قراءة قرآن وقيام ليل وذكر الله على طول فوجد ان في فجوه بتحدث بين حالة الخشوع وحالة الذكر وحالة زيادة الإيمان وبين حالة الاهتمام بدنياه التي أذن الله له أن يأخذ منها فرأى هذا نفاقا أبو بكر الصديق قال سبحان الله والله إني أجد بعض ما تقول ده أنا برضه بيحصل لي كده هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الرسول قال لهم لو تكونون على ما لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات انت لو تدنك يا حنظلة زي ما انت عندي في جلسة, في جلسة العلم الملائكة تظهر لك وتسلم عليك بإيدها لصافحتكم الملائكة اقول اه الملك ده فلان انا اعرفه لان هي الملائكة معانا وهذا المجلس انا اجزم يقينا ان فيه ملائكة جبت الجزم ده منين إذا كان أنا في الإيمان عندي خوف من سوء العاقبة ما جزمتش لكن عندي جزم إن في ملائكة لأن الرسول أخبرنا إن الملائكة بترتاد المساجد وبتحف الذاكرين وبتشهد مجالس الذكر ودروس العلم أنا على يقين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقيني جاء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من إحساسي بنفسي وعندي هذا الإحساس ممكن تجد ويترقى يترقى لما لما تجد الحفظة حواليك واحنا نقول للعين عليها حارس الحمد لله بسم الله ما شاء الله ربنا حفظه ها اه وبعض الناس لما لما يجوا يتكلموا عن الحفظ يخطئوا فيقولوا باسم اللهم صل على النبي اسم النبي حفظك لا الله الذي يحفظ الرسول هو دليلنا الى كل خير لكن ليس هو الذي يحفظنا لا هو ولا اسمه ولكن اسم الله وحفظ الله وجند الله ودي من الأخطاء اللي الناس تقع فيها بسذاجة ولا نخ... ولا نقنطهم ولا نكفرهم انهم يقعوا في هذا بالخطأ هم يريدون ما عند الله لكن تجد الأخطاء وساعات الأخطاء بتتوارد وتتناقل الناس ت- تتناقلها على أنها أمر أمر حسن الشاهد أن قضية الإيمان وقضية الولاية قضية مرتبطة ارتباط وثيق والمعنى النهائي أننا كما أننا لا نجزم لأحد بالإيمان ولا بالجنة لا نجزم لأحد بإيه بالولاية ما اقولش بقى ده ولي الله اللي رايح الجنة اللي نروح له بقى ن- لأن معنى إن إحنا نروح له إن إحنا بدأنا نفقد أهم مقومات الإيمان نروح له أمال أمال ده نعمل فيه إيه سبحانه وتعالى لما نروح لده أمال فين ربنا ربي وربه وخالقي وخالقه ورازقي ورازقه وم... أول ما الناس تلتفت لغير الله تعرف إن الإيمان دخلوا إيه عشان كده الشيطان ما لقاش باب ي- يضل به المؤمنين اعظم من هذا الباب انتوا بتحبوا الايمان اه انتوا مؤمنين اه طب يلا ن- نغالي في المؤمنين نغالي في الايمان وفي المؤمنين حتى نقع في الكفر والشرك قوم نوح عملوا كده في علمائهم حتى وصلوا الى بعد قرن بعد اتنين بعد عبدوهم عبدوا اصنامهم وأم- وتماثيلهم الشيطان دخل لهم من باب الحب والحب ده مطلوب بس مش مطلوب الغلو مش مطلوب الغلو المصنف بعد ذلك وانا اريد يعني ان اقرا الفقرات ب- بشيء من السرعه بعد ذلك يقول والايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى وقلنا لن نعلق على هذا لان هذا الكلام يحتاج الى درس خاص سلسلة خاصة سلسلة الايه امور الايمان اركان الايمان واحنا تقريبا ما في ركن من هذه الاركان الا وتكلمنا عنه بكلام مناسب وكلام مسهب الايمان بالله ال- العقيدة بتاعتنا دي معظمها في الايمان بالله وصفاته واسماء الحسنى و... الايمان بالملائكة تكلمنا عنهم في درس خاص او في لقاءين بشيء من التفصيل الايمان بال- بالرسل كذلك تكلمنا وهكذا الإيمان باليوم الآخر سيأتي بعض مباحثه أيضا في هذه الرسالة القصيرة يقول ونحن مؤمنون بذلك كله واحد يقول لي امسك المصنف بيجزم اهو يقول ونحن مؤمنون اه انا اقول ايه انا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر دي ما فيهاش تزكيه لانني مش كافر بالله ولا باليوم الاخر ولا بالملائكه ولا بالكتب ولا بالرسل لكن التزكيه لما اقول انا مؤمن حقا التزكية لما أقول أنا مؤمن وهموت على الإيمان هي دي اللي إيه عشان كده لما قيل إذا قيل لك أمؤمن أنت قل إن شاء الله هذا مقبول أو قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر مش فيها إشكالية لأن إحنا لا نشك في إيماننا لكن إحنا بنحترز من التزكية وبنحترز من من إن إحنا نجزم بالعاقبة ونحن لا نعلم عشان كده دايما عايشين حياتنا على شيء من الوجل وعلى شيء من الخوف وقلنا ان الوجل والخوف والحزن والاشفاق من الايمان عشان ما تقولش وانا ده هدني خايف اه لازم ادني خايف عشان يبقى ايماني اكمل لازم ادني خايف عشان كده يعني بعض العل- ابن القيم يقول للم- في مقامات تبقى مع العبد في الجنه مقامات عبودية تبقى مع العبد في الجنة مثل مقام الحب أنا بحب الله في الدنيا طب في الجنة أحبه أكثر لكن مقام الخوف يرتفع في الجنة أنا خايف منه في الدنيا ودني خايف لحد ما أدخل باب الجنة أول ما دخلت باب الجنة أخاف من إيه هو خلاص أعطاني الأمان يبقى ما عادش إلا الحب والرجاء الخ- الخوف حطيناه ايه في الدنيا سيبنا للدنيا وفي الدنيا يبقى في مقامات تبقى معك في الجنة زي الذكر أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس ده مقام باقي معانا ما نقدرش نستغنى عنه خد بالك مقامات أخرى مثلا الصلاة هصلي خمس مرات في اليوم في الجنة لا خلاص ارتفع عني هذا ده كان مق... مع انه كان من ارقى المقامات لكنه ايه خلاص بدخولك الجنة رفع عنك هذا التكليف طب ما الذكر لم يرفع الذكر لم يرفع لان هذا الله جبلك في الجنة نسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهلها على هذا ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله طبعا دي قاعدة يقينية عندنا عدم التفرقة بين أنبياء الله ورسله يعني نؤمن بهم جميعا المذكورون في القرآن بأسمائهم إذا ذكر نبي في السنة نؤمن به أيضا وإن لم يذكر في القرآن يعني مثلا في حديث البخاري ومسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها وهو يريد أن يبني بها أنا طالع الغزو اهو طالع المعركة أو قاتل الكفار اللي عايز يجي معايا لازم يجي مفرغ قلبه من الدنيا وما فيها يجي مستعد يموت في سبيل الله فاللي عقد على امرأة ولسه نفسه يدخل بيها مش عايزه من دلوقتي أنا سايبك إيه في في سماح الدنيا لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة يعني عقد عليها ولما يبني بها وهو يريد أن يبني بها ولا رجل اشترى خليفات الخليفات هي الإبل الحوامل الإبل اللي هي بطونها الأولادها اشترى خليفات وهو ينتظر نتاجها ينتظر نتاجها عايز يكسب ويبيع ويخش في التجارة وربح السنة دي وربح السنة دي خليك يا عم الله يبارك لك لكن انت ما تنفعش تطلع معايا ولا رجل بنى دورا ولم يتم سقوفها ما تمش ما شطبش انت محتاج تشطب ومحتاج عندك طول امل وعندك يعني من من حقك ماشي بس مش انت اللي ايه اللي مطلوب في الغزوه دي معنى الكلام ده هو عايز مين عايز واحد طالع نفسه يستشهد الناس طلعوا معاه على هذا الاساس اللي طالع نفسه يستشهد عايز حاجه من الدنيا هو سابها وراه لكن في بعض الناس بيعاهد ويواعد لكن الدنيا في قلبه هذا النبي لما وصل لميدان المعركة وبدأت المعركة كادت الشمس أن تغيب فنظر الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا حتى نفرغ من عدونا فبقيت الشمس محبوسة حتى انتهت المعركة شوفوا قمة بقى اليقين هنا وال... والكرامة ده كلام الرسول بيحكي لنا قصة هذا النبي ثم جمعوا الغنائم حد يا اخوانا نفسه في حاجة حد عايز حاجة ما هم سايبين الدنيا اصلا وراهم لا ولا الغنائم الغنائم كانت لا تحل لهم الغنائم لم تحل الا لهذه الامة واحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبل من خصوصيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وامته فجمعوا الغنائم بقت كوم كبير كده وبينتظروا كرامة تانية تنزل نار من السماء تأكلها تخوات تصوروا بقى هتنزل تاكل الذهب تاكل السيوف تاكل الماء تاكل اي شيء من الاموال ودي علامة قبول قعدوا يستنوا ان النار تيجي ما جاتش نار ما فيش نار جت تاكلها ايه اللي حصل ربنا ما قبلش ولا ايه فالنبي على طول قال فيكم غلول حد فيكم سرق حاجه قال لا ده هو قال لك اللي يجي معايا ما تعلقش قلبه بالدنيا عايز تقعد مع مراتك اقعد ما تجيش عايز تقعد في تجارتك خليك ما تجيش عايز تقعد تبني بيوتك خليك ما تجيش انا عايز اللي يجي اللي جاي مش عايز حاجه من الدنيا لكن واضح ان طلع معاه ناس برضه ايه الدنيا بتغري يا اخوان لعله ساعه ما طلع كان صادق لكن ساعه ما شاف الدنيا زغلانه عينيه فقال فيكم غلول طب مين بقى اللي سرق محدش نطق فقال رؤساء القبائل يجولي رؤساء القوا- قائد الكتيبة الفلانية قائد السرايا الفلانية يجولي فيبا- فليبايعني من كل قبيلة رجل ياخد ايده سلم عليه يبايعه على تمام السمع والطاعة فلزقت ايد راجل في ايده مش عايز تفك قال له انت عندك المشكلة فيكم الغلول يلا بقى مين هي... مين اللي سرق في... في... في القبيله دي؟ ما حدش نطق. قال طب كل افراد القبيله هيبيعون. فبايعوه فلزقت به يد رجل أو رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول ماذا غللتم فكانوا قد غلوا رأس بقرة من الذهب شافوا تمثال ذهبي كده بقرون برأ- ذهب فحجبهم فخبوه قالوا ايه المانع ان احنا طلعنا لوجه الله بس دي ايه ف- ف- ف- فقال في فيكم الغل فقالوا نعم فجاءوا بمثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها في الغنائم فجاءت النار فأكلتها يبقى العلامة بتاعة القبول ظهرت اهو هذا النبي الرسول ذكره من غير ما يقول لنا اسمه ايه طب احنا قرينا قصته اهو. جبناها منين جبناها من الصحيح بنؤمن بكرامة هذا النبي ومعجزة هذا النبي وفضيلة هذا النبي نعم المفسرين حاولوا يعرفوا اسمه وأكثرهم قال قالوا هو يوشع بن نون صاحب فتى موسى اللي تولى النبوة بعد سيدنا موسى لأن كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي كلما هلك نبي خالفه نبي ألا وإنه لا نبي بعدي هكذا قالها محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هو يوشع بن نون أنا وجدت في مسند الإمام أحمد حديث حسنه بعض أهل العلم وبعضهم صححه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تحبس الشمس إلا ليوشع بن نون يبقى احنا إيه؟ انضاف لنا نبي عرفناه منين من السنة يبقى أنا عندي 25 نبي والرسول في القرآن مذكورين بالاسم لكن ال- غيرهم كتير ما اعرفهمش والسنة جابت لي واحد زيادة بقوا 26 عرفته باسمه او بلاش عرفته باسمه لو ما لو ما اعتبرتش رواية احمد يبقى عرفته بوصفه ها وبرضه بؤمن بيه وبؤمن بكل نبي سواء قصه الله علينا او لم يقص الله علينا لا نفرق بين احد منهم لا نفرق بين احد من رسله والتفرقة لا تنافي التفضيل طب ايه الفرق بين التفرقة والتفضيل التفرقة منا والتفضيل من الله ربنا قال فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هذا لله لكن انت لا تفرق لا تفرق هم اصحاب مكانة عالية ومنزلة عالية يقول وأهل الكبائر من أمة محمد شوف بقى عشان نرد على الخوارج وعلى ال- المعتزلة وعلى المرجئة أيضا يقول وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون يبقى أهل الكبائر من هذه الأمة موعودون بالنار إذا ماتوا على كبائرهم يعني حرامي لص سارق مات على سرقته مات وهو لم يتب ولم يرد المظالم إلى أهلها زاني مستمرئ للزنا مات وهو على منهج الزنا لم يتب أدي معنى أهل الكبائر الذين ماتوا وهم مقترفين للكبائر أو ساعين فيها لم يتوبوا ولم يرجعوا عنها دول أهل الكبائر هؤلاء معهم إيمان ولا معهمش إيمان معهم إيمان مع وجود الزنا وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وكل الموبقات لأن الموبقات طبعا ما بتجتمعش في رجل وإنما قد يصيب بعضا ويترك بعضا لكن إذا مات ومعه كبائر فهو معه إيمان طيب حاله إيه يوم القيامة احنا قلنا فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه لكن احنا عندنا أسس في هذا الباب منها مثلا أن الله سبحانه وتعالى قد يعفو عن حقه لكنه يستوفي حقوق العباد يوم القيامة أتدرون من المفلس المفلس ذل الناس هتيجي تاخد منه حسنات يبقى في حقوق العباد الله يستوفيها لأن الله لا يظلم لا يظلم شيئا وانت جاي ظالم يبقى لازم تؤدي الحقوق إلى أصحابها ودي وده, وده ال- ال- ال- الحكم الإلهي والقضاء الإلهي يوم القيامة هذا أصل من الأصول لكن الله يغفر ما لا تتصور ولهذا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بس الآية ديت يا أخوانا عرفت بآية التوبة على فكرة الآية ما فيش فيها لفظ التوبة ولا تاب ولا يتوب ولا توب ولا أي حاجة لكن عرفت هذه الآية بآية التوبة أراها تاني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم عاملين ذنوب كتير قوي قوي قوي لا تقنطوا من رحمة الله ما يحصلكش يأس ولا قنوط ما تقولش خلاص أنا رحت في داهية رحت في داهية خليني بقى ماشي بالسكة هعمل إيه ما هو ما فيش نجاة لا النجاة طوق النجاة محدوف لك موجود لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بلا استثناء إنه هو الغفور الرحيم عرفت بآية التوبة ليه لقول الله تعالى يغفر الذنوب جميعا وقد قال لنا في آيات سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يبقى لا يغفر أن يشرك به وهنا يغفر الذنوب جميعا الشرك دخل في جميعا ولا ما دخلش دخل الكفر دخل في جميعا والشرك دخل في جميعا والنفاق دخل في كل الذنوب وهنا لا يغفر أن يشرك به قالوا إذا هذه للتوبة من تاب من الشرك إلى الإيمان تاب الله عليه من تاب من الكفر إلى الإيمان تاب الله عليه أما الأولى فهي لمن لقي ربه بذنبه لو لقيت بالشرك يبقى ما فيش لك إلا النار لأن الله قال لا يغفر الشرك أما إذا لقيته بغير الشرك مهما كانت ذنوبك فهي عرضة للمغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ولكن لمن يشاء بمشيئته سبحانه وتعالى ولما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة المؤمن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير الحسن البصري يقول في الاقتران بين قوله غافر الذنب وقابل التوب دلالة هو غافر الذنب لمن استغفر وقابل التوب لمن تاب يقبل ممن تاب دي ما فيش فيها إشكالية لكن في هذا الاقتران بين غافر الذنب وقابل التوب دليل يقول الحسن دليل على أنه يغفر ذنب من لم يستغفر اللي هو يلقى ربه يوم القيامة بإيه بذنوب وإن كانت كبيرة احنا قلنا في منهج أهل السنة هو إلى الله إن شاء عفى عنه ما حدش يقول له أنت عفيت عنه ليه يا رب ما حدش يقول له أنت عفيت عنه ليه وحتى المذنب اللي عوقب ما يجيش يقول له اشمعنى عاقبتني أنا أنا عاقبتك بإيه ها بذنبك عاقبتك بذنبك وكثير من الناس ما بيفهموش قضية العدل والظلم بهذه الصورة يعني انتوا عارفين الراجل اللي في قصة أصحاب الغار لما اشتغل أجير عند الرجل على فرق من ذرة اشتغل عنده من الصبح المغرب هيديله قف الذرة وبعدين لقى واحد تاني جاي بعد الظهر جاي بعد الظهر فالراجل قال له تعالى تعالى اشتغل تعالى ساعد دول هتديني كام قال له هديك قف الذره زيهم فالاولاني قال له انت ظلمتني قال له لا ما ظلمتكش اني شغلتك اليوم بقف الذره واليوم يساوي قف الذره ما ظلمتكش خالص طب انت اديت التاني نص يوم بقف الذره انا حر فيها ظلم دي انا مشغلك اليوم بكذا وده سعر السوق انا اديت التاني زيادة ليا نظرة يعني قد تكون نظرة الرجل عايز ينهي العمل النهاردة مش عايز يستنى لبكرة قد تكون وجهة النظر ان عايز يحسن اليه يديله في- في في جملة الاجر ايه شيء من الاحسان والصدقة ده اللي حصل مع امة محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل باليهود والنصارى والمسلمين قال كمثل رجل استأجر أجراء ففريق عمل له من الفجر من الصبح إلى الظهر فأعطاهم أجرهم وفريق آخر عمل من الظهر إلى العصر فأعطاهم أجرهم الأجر المتفق عليه جه الفريق الثالث فعمل من العصر إلى المغرب فأعطاهم ضعف أجور السابقين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ويضرب المثل ده فقال الأولون يا رب لم يعملوا كما عملنا قال هل ظلمتكم في حد منكم عمل حاجة ما خدش أجرها في حد عمل حاجة ما خدش أجرها مضاعف قالوا لا قال خلاص ذلك فضلي أوتيه من أشاء أنا اديتك أجرك بالزيادة ما تعترضش عليا لو اديت غيرك أزيد عشان كده القاعدة اللي بيقول لي عليها بعض الناس المساواة في الظلم عدل مفيش مفيش ظلم يؤدي العدل يا اخوان مفيش ظلم يؤدي الى العدل الظلم ظلم والعدل لا- لا يعني التسوية وإنما التسوية بين المتساوين في مواقف قانونية واحدة يعني ايه خدتنا في وقت واحد شغلتنا وقت واحد اتفقت معانا اتفاق واحد ما تظلمنيش يبقى لابد ان احنا نفطن الى هذا المعنى فقد غفر الذنب وايه وقد التو- ده فيها دلاله على انه قد يغفر ذنب من من لم يستغفر الايه بتدل على هذا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون ذلك لمن يشاء حتى لو لقي الله بغير توبه يبقى صارت الايه الاخرى بتاعت سوره الزمر اسمها ايه التوبه لانها دعوه الى توبوا الى الله جميعا من كل الذنوب فان الله يغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا ولا تيأسوا من رحمه الله أما الآية الأخرى في النساء وقد تكررت مرتين في سورة النساء فمعناها إذا لقيت ربك بالذنب فالله سبحانه وتعالى قد يغفر لك وقد لا يغفر لك إذا لم يغفر لك ظلمك لم يظلمك وإذا غفر لك ها أحسن إليك عشان كده بعض الناس ما بيفهمش قضية الوعد والوعيد صح يدخل نفسه مكان ربنا أو يدخل نفسه مكان صاحب القرار ويقول لك لا ده ظلم لا طب أنت افهم كويس استوعب الفضل شيء والعدل شيء الفضل زيادة على العدل مش كده لكن ال- ال- ال- الخروج عن حد العدل هو خروج إلى إلى الظلم والله سبحانه وتعالى يظلم لا يظلم مثقال ذرة لكن وإن تك حسنة إيه ضعيف ده فضل بقى ده فضل يبقى احنا أصحاب الذنوب في عقيدتنا يستحقون على ذنوبهم العقوبة وقد تكون العقوبة بالنار يجي يوم القيامة كده يا- بعد تطير الصحف وهو ماشي على الصراط يسقط مؤمن اه مؤمن موحد موحد سقط في النار ليه لانه زنى ولانه شرب الخمر ولانه سرق ولانه قتل النفس التي حرم الله ولانه عمل وعمل وعمل عق ابويه ومات ولم يتب من هذه الذنوب يستحق ولا لا يستحق يستحق ما ظلم ربه طب وإيمانه أنت نسيت إيمانه ما إيمانه هيطلعه من الجنة بفضل الله مين هيطلعه من النار بفضل الله عشان كده يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله يبقى دخل النار وهو مستحق بغير أن يظلم طب واحد تاني قاعد يحافر ويحبو ويزحف على الصراط والكلاليب الخطاطيب تشد ويمسك وفي الاخر نجا هو مذنب ربنا تفضل عليه كان المفروض ينزل لكن ربنا ايه قد يتفضل عليه شفاعة شافع انتوا عارفين انه قد يتفضل عليه ان ابوه يقول يا رب ابني انا موحد وابني موحد بس هو اذنب وابوه ربنا قدر له درجه عاليه في الجنه ومر على الصراط كالبرق فلما يشوف ابنه بيتعثر ويسقط يقول يا رب ابني يا رب ابني فكرامة لأبيه يقبل الله فيه الشفاعة ونحن على وعد بشفاعة من حبيبنا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا شك أنه أرحم بنا من آبائنا وعلى وعد بمغفرة ورحمة ممن هو أرحم بنا من نبينا من الله عز وجل ده الرجاء لكن برضو عندنا خوف وخوفنا بيخلينا نحذر فأهل الكبائر عندنا رايحين بمقتضى الوعيد على الذنب إلى النار إن لم يعف ربك إن لم يشفع فيهم الشافعين لكن إن شفع فيهم الشافعون بإذن الله وبرضا من الله قد ينجو بل قد يكون اليقين والإيمان في القلب مانعا من دخول النار هو مش في الحديث البطاقة يؤتى برجل فينشر له تسع وتسعون سجلا كل سجل يراه مد بصره من السيئات والخطايا حتى إذا أيقن أنه قد هلك قال الله عز وجل انتظروا فإن لعبدي حسنة فيقول وما تغني حسنة الميزان شكله باين هتعمل الحسنة فيؤتى ببطاقة صغيرة ورقة مطوية ملفوفة مطبقة فتوضع في كفة الحسنات فتطيش سجلات الذنوب فإذا فيها لا إله إلا الله قال ولا يثقل مع اسم الله شيء شرح الطحوية يقول طب وكم ممن دخل النار ومعه لا إله إلا الله ما هو في ناس هتخش النار ومعاها هتخرج من النار بلا إله إلا الله لكن دخلت فلماذا لم تكن لا إله إلا الله عند الميزان كما كانت لصاحب هذه البطاقة الجواب من نواحي عديدة إما لأن ذنوب هذا كانت أكثر من ذنوب ذاك ده جاي له 99 سجل ودوكا جاي له 9900 واخد بالك فالذنوب هنا ايه يعني طاشت وخفت او او الاقرب للصواب ان لا اله الا الله هنا ما كانتش زي لا اله الا الله هنا في انسان عنده لا اله الا الله لا يسال الا الله ولا ويخشى الله وعنده من الخوف من الله مع انه اذنب مع انه عنده ذنوب ما احنا قلنا الذنوب موجوده في بني ادم لكن ايضا شهاء لا اله الا الله شهاب يحرق الذنوب والخطايا الم يقل ربنا في الحديث القدسي لو اتيتني عبدي لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم اتيتني لا تشرك بي شيء هي دي لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله لا اشرك بالله شيء لاتيتك بقرابها ايه مغفره يقول المصنف رحمه الله واهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنا عايزين نحط خط تحت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو قالها على سبيل التغليب وإلا فأهل الكبائر من كل الأمم من أتباع كل نبي لهم نفس الحكم يعني الموحدون الذين ارتكبوا ذنوب وكبائر من أمة نوح من أمة إبراهيم من أمة موسى من أمة عيسى لهم نفس الحكم فهنا ليس ليس للخصوصية بقول من أمة محمد فائدة إلا لأنه يخاطب الرجل من أمة محمد وهو يخاطب أمة محمد عشان لكن الحكم هنا ليس خاصا وإنما الحكم عام في كل إيه في كل مؤمن من أتباع الأنبياء وإن ارتكب كبائر يبقى وأهل الكبائر من المؤمنين يبقى دي إيه أدق في النار لا يخلدون يعني هو هو ما ما قالش في النار وحط نقطة لو قال في النار وحط نقطة واحد يفهم خلاص دخلوا النار مش هيطلعوا إنما اللي هو عايز يقول إيه إذا دخلوا النار لا يخلدوا فيها فقال في النار لا يخلدون أو لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون الشرط الوحيد إن إيه يموتوا على الإيمان وإن لم يكونوا تائبين لأن هم لو تابوا هيخشوا الجنة يعني الشرط ده المفروض انه شرط مفهوم بديهي وان لم يكونوا تائبين بعد ان لقبوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وان شاء عذبهم بعدله عذبهم بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته أهل نكرته الذين إيه أنكروا توحيده وحدانيته وربوبيته المشركون أما أهل معرفته فهم الذين عرفوه وخافوه ورجوا فضله وعبدوه لكنهم وقعوا في الذنوب ولم يجعلهم الله في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا عن هدايته ولم ينالوا ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به المصنف دعا بدعوة طيبة يقال إن هذه هذا الدعاء روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأحاديث فيه ضعيفة اللهم يا ولي الإسلام وأهله يا ولي الإسلام ويا ولي أهل الإسلام ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به يا ربنا لأن النجاة كل النجاة في أن تلقى الله مؤمنا مسلما طبعا تذكرون صاحب عقيدة السلف أصحاب الحديث لما تكلم في هذه المسألة مسألة خروج الموحدين من النار قال إن المؤمنين وإن دخلوا النار فإنهم لا يلقون فيها إلقاء الكفار ولا يبقون فيها بقاء الكفار ولا يهانون فيها إهانة الكفار يبقى لا يلقون إلقاء الكفار كيف قالوا الكافر يسحب على وجهه إلى النار والآيات في هذا المعنى تدل على هذا المعنى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر نعوذ بالله فإلقائهم في إهانة وتعذيب لأن المؤمن لما يخش النار هو مش داخل عشان ينتقم منه ده داخل عشان ينقى ويهذب يعني ايه ينقى ويهذب لان الجنة دي دار طيبة وده دخل في النجس ودخل في النجاسات عاص نفسه نجاسات لما دخل في الزنا ولما دخل في شرب الخمر ولما دخل في القتل ولما دخل في حقوق الوالدين او في احد هذه الاشياء عاص نفس لطخ نفسه بقاذورات الجنة غير صالحة لاستقبال احد وهو ملطخ بهذه القاذورات فلا بد يهذب نغسله ننقيه ايمانه جوه في جوهر كويس في في القلب ايمان وفي في العمل برضه طاعات بس هنا لازم من التنقيه وقد تكون التنقيه في الدنيا بمصيبه تتعرض لها في الدنيا المصائب كفارات للذنوب بحسنات ماحيه في الدنيا الحسنات كفارات للذنوب بدعاء مقبول يدعى لك في الدنيا او حتى يدعى لك بعد موتك يعني تصوروا كده لما بنتكلم عن حد من الصحابه رضي الله عنه اللهم ارضى عنه هو ربنا راضي عنه واحنا عمالين بقالنا 14 قرن ندعو الله بالرضا يعني هو راضي عنهم واحنا عمالين نقول يا رب ارضى عنهم يا رب ارضى عنهم طب ميت من غير الصحابه والله على حسب بقى الناس فاكراه لحد فين الناس فاكراه لحد فين امتنا دول اللي احنا بنقرا العلم عن طريقهم كل ما نذكرهم نترحم عليهم بن... نقول اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم ارفع درجتهم الأدعية دي يا اخوانا بتخش الحسنات لو دعوة منهم قبلت على طول يستفيد منها صاحبها ولهذا يأتي العبد يوم القيامة وهو خلاص رايح النار فيجد في صحيفته حسنات كثيرة فيقول يا ربي من أين هذه ولم أفعلها الحسنات دي أنا ما عملتهاش فيقال بدعاء ولدك لك ابنك من من عش- عشرين سنة في كل سجود بيدعي لك بالمغفرة وأنا ما أغفرلكش ما أرحمكش بناء وأقبل منه هذه الدعوة يبقى هنا في أبواب كثيرة ل- لغسل الذنوب إن لم تكفي هذه الأبواب حتى عرصات القيامة يبقى لم يبقى إلا إلا النار عشان كده قلنا ان ابن القيم سماها نهر الجحيم داخل يغتسل عشان يطلع يطلع نقي يطلع طاهر لأن الجنة دار طيبة يقال لأهلها طبتم فادخلوها خالدين يبقى المؤمن إذا دخل النار لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار الكفار خالدون فيها أبدا أما المؤمن فهو قد دخلها لغرض محدد وسيخرج من الذي يقرر أنه غسل وأنه هذب الله الذي أدخله الذي قدر عليه الدخول يقول أخرجوه فيخرج وكذلك لا يهان فيها إهانة الكفار ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود ودي كرامة الصلاة على الله احنا لما بنصلي بنسجد على سبعة أعضاء على الوجه الأنف والجبهة على الكفين على الركبتين على أطراف القدمين أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء تصوروا أن المصلي هذا لو عمل ذنوب كثيرة أدخلته النار يتقل النار بلاش الحتت دي الحتت دي كريمة على الله ليه كريمة أنه كان بيسجد لله بيها وسجوده لله معناه إيه معناه أنه كان بيعظم الله معناه ان كان بيقترب من الله معناها ان كان بيناجي الله واسجد واقترب ربنا لا يضيع شيئا ان الله حرم على النار ان تاكل اعضاء السجود الحقيقه ال- القضيه بعد ذلك قضيه تتعلق بمعامله الناس سواء كانوا معامله الناس من اهل الاسلام سواء كانوا ولاة أمر حكام أئمة أو كانوا أمثلنا من الناس من الرعاية كيف نتعامل مع الفاجر كيف نتعامل مع البر لا شك أن البر من أمة محمد مطلوب مننا إيه نحبه مش كده وننافسه في الخيرات نغبطه ولا نحسده نغبطه يعني نبقى فرحانين له ونفسنا نعمل زيه او احسن منه ولا نحسده لان الحاسد بيتمنى زوال النعمه وان لم تصل اليه هو فحسد حسد المؤمنين حسد غبطه طب والفاجر نعمل معاه ايه نمقته في الله بحبوش مش ما بحبوش لانه مؤمن ما بحبوش لانه ايه لأنه فاجر لأنه عاصي لأنه بيجاهر بالذنوب والمعاصي فأنا كراهيتي له لأجل هذا فهي ليست كراهية لازمة وإنما هي كراهية غير لازمة فإن ترك ذنبه أحببته عشان كده بعض الصالحين يقول لك والله يبقى أسعد يوم في حياتي يوم أرى أترك يترك الذنب طب وانت ضرك ايه انه يعمل الذنب وما يعملش الذنب انا نفسي يبقى كويس بحبه من حبي للمؤمنين ان انا احب لهم الخير ارجو لهم الخير طب ازاي اتعامل معاه ابيع واشتري ابيع واشتري طب لو كان ده ولي امر لو كان امام صلاه وفاجر وكذا وكذا ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في لقائنا القادم نسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يحسن خواتمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحد الإخوة بعد سؤال وحيد بيقول عند دخول المسجد قبل آذان المغرب هل يفضل صلاة ركعتين تحية المسجد أم الأفضل تركها للكراهية الحقيقة هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء فمن الفقهاء من مال إلى ترجيح جانب ترك الصلاة في أوقات الكراهية وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد ومشهور عن الأحناف والمالكية وإن كان في الحنابلة من يميل إلى القول الآخر القول الآخر هو قول الشافعية أن الصلاة التي لها سبب تصلى لوجود سببها وإن كان ذلك في وقت الكراهية وتحية المسجد صلاة لها لها سبب الإمام الشافعي استدل على ذلك بدليل حديث بلال في الصلاة والطهارة والحديث الاستدلال به لطيف الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في الرؤية فرأى امرأة تغتسل في قصر القصر في أنهار رأى امرأة تغتسل يقول فوليت فسألت لمن هذا القصر فقالوا هذا لعمر بن الخطاب قال فوليت مدبرا لما أعلم من غيرتك هتقول لي بصيت عليها ولا حاجة طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني يأمنه كل مؤمن لكن شوفوا هنا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حتى في الجنة يعني قال فلم أنظر إليها لما أعلم كان ممكن أقول له بقى شكلها إيه وصفتها إيه وعمر نفسه يعرف ده, ده, ده الذي لا ينطق عن الهوى هو الذي يصف هذا يقول فوليت مدبرا لما أعلم من غيره فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله أغار منك أنت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم دي خصوصية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وليست لأحد غيره الثاني قال إيه قال وسمعت دفا عليك يا بلال أو سمعت خشخشة قدميك أنت ماشي قدامي فسامع دبة رجلك بما سبقتني إلى الجنة يا بلال أنا دخلت رجلك قدامي طبعا هو مش معنى كده ان بلال يخش قبل النبي لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت في الرؤيا فوجدته امامي باي عمل يا بلال كانت لك هذه المنزله انا كنت متصور ان بلال يقول له يا رسول الله لما مسكوني في مكه وحطوني على الصخر المولع وحطوا على صدر الصخرة الكبيرة وانا بقول احد احد هو في عمل اكتر من كده هيقتلوه يعذبونه إلى درجة القتل وهو يقول أحد أحد لكن عارفين بلال قال إيه قال والله أرجع عمل عندي يا رسول الله أنني ما أحدثت في ليل أو نهار إلا وتوضأت ما بحبش إيه أكون مش متوضي ما أحدثت أنا عودت نفسي على العددي إذا رحت الخلاء إذا أحدثت بأي حدث أتوضأ وإذا توضأت صليت ركعتين طالما توضيت اصلي ركعتين لله اللي هنقول عليها سنه الوضوء فالامام الشافعي قال بلال ممكن يحدث بعد الفجر ممكن يحدث بعد الظهر ممكن يحدث بعد العصر الانسان ما ايه ضابط الحدث ده ايه ملوش وقت فمن فهم من قول بلال هذا ان صلاه تحيه المسجد وسنه الوضوء وامثالها من الصلوات تستثنى في هذا وهذا الذي ارجحه انا هذا والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته